السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله وإحنا في آخر ليلة من ليالي رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى بنبدأ في آخر مرحلة من مراحل اقبلني يا رب في آخر مرحلة من مراحل خطوات التوبة السليمة الصحيحة الصادقة الحقيقية بإذن الله بنبدأ في مرحلة إنسان جديد إنسان جديد يعني إيه إنسان جديد؟ يعني يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم ربنا ما قالش حتى يسيبوا او حتى يبطلوا او حتى يتركوا المعاصي لا حتى يغيروا يعني ايه يغيروا يعني بالليل كان في سهرات لا بالليل يبقى قيام ليل يعني بالنهار كان شهوات لا بالنهار يبقى صيام يعني كان بيبص للحرام لا ينظر في القرآن يعني كان بيسمع اغاني لا يسمع قرآن يبقى تغيير شامل في الحياة ساعتها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لغاية ما يغيروا لغاية ما يتغيروا تغيير حقيقي عشان كده المرحلة بتاعت الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مرحلة إنسان جديد قلب جديد أخلاق جديدة همة جديدة طموحات جديدة أهداف جديدة حياة جديدة سلوكيات جديدة إنسان جديد مع الله إنسان جديد مع المخلوق ومع الناس إنسان جديد مع نفسك ومع نفسك إنسان جديد أول حاجة لازم تبقى جديد فيها على مدى الحلقتين بتوع الليله ان شاء الله هنتكلم انسان جديد في اول حاجه لازم تبقى جديد فيها جديد في صحبتك جديد في الناس اللي انت بتتعامل معاهم جديد في اصدقائك في اقرب واحده ليك في الدنيا في اقرب واحد ليك في الدنيا جديد انسان جديد في كل حاجه يا جماعه من اخطر المشاهد بتاعت يوم القيامه المشاهد اللي هتحصل بسبب الصحبه بسبب الاصحاب يوم القيامه هتشوف مشاهد غريبه جدا من ضمنها واحد ماسك ايديه وقاعد يعض فيها كانه عايز ينتقم من نفسه كانه ما عادش يلاقي حاجه يعني يطلع غله فيها فبيطلع غله على نفسه هو على جسمه هو ماسك ايديه الاتنين وقاعد يعض في جسمه ويعض في ايديه ده ده مشهد جنون ده بسبب ايه ويوم طول الخمسين الف سنه طول يوم القيامه طول يوم القيامه ليه لانه بسبب سوء الصحبه هيجني ثمار سيئه طول يوم القيامه هيجني ثمار سيئه على الصراط وعلى الميزان وفي الارض على الله وعلى القنطره وفي ارض المحشر طول يوم القيامه هيجني بسبب سوء الصحبه ويوم يعض الظالم يعض ضمير مضارع هيفضل يعض على ايده يوم يعض الظالم اتحول لظالم لنفسه ولدينه بسبب صاحب سوء واحد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني قاعد يندب على نفسه يا ريتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلي ليتني لم اتخذ فلانا فلانا خليلا وبيقول فلانا يعني واحد بعينه فلان الفلاني هو اللي ضيعني تخيل واحد واقف في ارض المحشر بيندم وبيقول فلان الفلاني فلان الفلاني ده مين ده كان صاحبي ده كان انتيمي ده كانت صاحبتي ده كانت اقرب واحده ليا ده كان جاري ده كان قريبي ده كان ده كان صاحبي اللي انا عايش معاه طول العمر يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فلان الفلاني بالاسم امال بقى اللي له الف فلان يعمل ايه ده ده صاحب سوق واحد ضيعه وخلاه يتجنن يوم القيامه القيامة وقعد يعض على ايده والعياذ بالله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أنا كنت ملتزم هو اللي نكسني أنا كنت ناوي أبقى كويس هو اللي ضيعني أنا كنت ناوي أبقى كويسة هي اللي دمرتني وهي اللي ضيعتني أول واحد شرب كل واحد مخدرات من غير صاحبه أول واحد خلى أي حد يقع في الزنا والفحشة من غير صاحبه اللي عرف الشباب المواقع القذرة من غير أصحابهم اللي جرأ البنات على اللبس اللي بيلبسوه دلوقتي من غير صحبتهم اللي أصحاب يا جماعة لما تبدأ تسيب أصحابك اصحابك القدام هتكتشف انك انت انك كنت مضحوك عليك ده كان مصاحبينه يا اما مصاحبينك عشان فلوسك يا اما مصاحبينك عشان العربيه بتاعتك وبيتنقلوا ويروحوا يجوا بسهوله يا اما مصاحبينك عشان الشقه اللي والدك مديها لك لوحدك ومعاك مفتاحها يا اما مصاحبينك عشان وسامتك فانت قادر تتعرف على بنات وهم بيتعرفوا بالتالي بعلاقتهم بيك يا اما مصاحبينك لانك بتعمل جو في السهرات والشله والطلعات والرحلات يا اما مصاحبينك لانك انت لازم يا اما مصاحبينك لان ابوك مركزه كبير فهم بيست يستفيدوا من ان هم ماشيين محميين مثلا باسباب الدنيا مصاحبينك لسبب يا اما ان مش هينفع فساد من غير لمه ومن غير جمع وانت واحد بتزود اللمه وبتزود الجمع مصاحبينك اللي مفيش خير فيه ربنا فيه خير ليك اللي بيعمل كل المعاصي دي في حق ربنا انت معاك تتوقع هيبقى ايه انت مش متخيل صاحبك ده يوم القيامه انت هتندم بسببه قد ايه لا تتخيل صحبه السوء هتندمي بسببها قد ايه يوم ان تلقي الله سبحانه وتعالى مشهد تاني يوم القيامه مشهد غريب جدا والناس بتعدي من على الصراط بتعدي عايزه توصل للجنه وهي بتعدي من على جهنم يلاقوا واحد رجله في جهنم وباقي جسمه بره لان هو اللي بيعذب في جهنم منه بس رجليه ودماغه بتغلي غليان دماغه باين وظاهر ده مين ده ابو طالب ابو طالب اللي مات كافر بسبب صاحبه ما صاحبه موته كافر ابو جهل موته كافر ابو جهل فتنه عند موته وخلاه يموت كافر وما يقولش لا اله الا الله ده ده على سطح جهنم دماغه بتغلي امال اللي في قاع جهنم بسبب صحبه السوء هو ممكن واحد يبقى يوصل لقاع جهنم بسبب صحبه السوء عقبه بن ابي معيط والوليد بن المغيره اللي ربنا نزل فيهم قران قرآن سنسمه على الخرطوم يتمسخ والعياذ بالله خنزير ويكوى على أنفه والعياذ بالله دول مين دول ودول ليه وضاعوا ليه عقبة بن أبي معيط كان هيسلم أبو جهل راح بعت له مبخرة مبخرة بتاعت بخور بعطور يعني زي العطور النسائية قال له ليه أنت بعت لي المبخرة دي ليه قال له لا خلاص أصل أنت ما أنتش راجل أنت لست برجل أنت امرأة فأنا بعت لك مباخر زي النساء تتعطر بيها بقى وتقعد في بيتك زي النساء قال له ليه قال له أنت لو راجل ما كنت كنتش تتبع محمد ولا تفكر في طريق محمد بل تذهب إليه وتشتمه أمام الناس وفعلا راح وعمل كده والعياذ بالله وانقلب من واحد كان يسلم لواحد في قاع جهنم الوليد بن المغيرة لما جه يسلم أبو جهل راح له قال له ما اتبعت محمد إلا لكي ينفق عليك اه ده أنت فلوسك بدأت تقل وعايز بس يا جماعة ياما أصحاب ضيعوا أصحابهم ياما ياما آه يعني شاب من الشباب من كتر ما أصحابه اتريقوا على علامة الصلاة اللي ظهرت في وشه ده بيصلي بس مش أكتر بقى يجيب الم بالموس ويشيلها بالموس عشان ما حدش يتريق عليه اعرف شاب من الشباب كان عندنا والتزم وساب المخدرات وكان يقعد جلسه الضحى ويروح بالمصحف فجاه لقيته انتكس ورجع يشرب مخدرات تاني ومش يعني الواحد مش فاهم السبب ايه علم كده ان اصحابه اللي كان بيشرب معاهم اتراهنوا اتراهنوا مع بعض على انهم هيشربوه مخدرات تاني عايزين ايه هم مش عايزين حد يبقى كويس هم عايزين يتدمر زي ما هم اتدمروا عايزينه يضيع زي ما هم ضاعوا مش عايزينه يبقى كويس ابدا زي مجموعه شباب ماشيين اتفرجوا على حاجات مش كويسه عايزين اللي معاهم يبقى كده والا ما يعرفوش يمشوا معاه ما يقدروش المكالمه اللي جات لنا في افتح لي قلبك من يعني اسبوعين ثلاثه كده الشاب اللي كان بيشرب مخدرات مع اصحابه وبيقول واحد صاحبهم مات وهم قاعدين وجروا وسابوه وجروا وسابوه شاب تاني كان بيشرب مخدرات مع اصحابه في العربيه ومات في جرعه زايده رموه على الطريق وجرهم ورجعوا بلدهم تاني ولا كان في شيء شاب ثالث وكان هو صاحب العربيه وطلعوا الاسماعيليه يجيبوا مخدرات وهم راجعين وهو بيشرب في الطريق مات مات رموه في العربيه بتاعته ونزلوا ركبوا مواصلات ورجعوا بلدهم تاني وسابوه ميت يعني حتى مش ينقلوه مستشفى لان ممكن يكون في حاله حرجه ممكن ينقذ ده رموه خلاص انت لا تتخيل صحبه السوء دي يعني ايه ده دي صحبه السوء في الدنيا امال في الاخره بقى مشاهد الاخره رهيبه في صحبه السوء تلاقي يا جماعه ناس واقفين يوم القيامه وقاعدين يصرخوا الم نكن معكم الم نكن معكم دول مين دول دول مين قال تعالى ويوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم النور بينور على الناحيتين على ايمانهم ليه لانهم بينوروا البعض في الاخره زي ما كانوا بينوروا البعض في الدنيا دول اللي صبروا على الصحبه الصالحه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه اصبر على الصحبه دي ماشيين منورين لبعض ماشيين بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم كلكم يا اللي صبرتوا على الصحبه الصالحه داخلين الجنه بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار تخيل بقى يوم يقول في ناس تانية بقى ما صبرتش على الصحبة دي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اتفاصل ما بين الاثنين دول كانوا صحبة صالحة ودول صحبة سوء ما يبقوش مع بعض يوم القيامة تخيل وهم بقى ينادونهم ينادونهم واقفين يصرخوا فيهم من وراء ذلك السور الم نكن معكم احنا مش كنا معاكم احنا مش كنا ليله 27 في رمضان معاكم احنا مش كنا في رمضان معاكم وكنا بنصلي تراويح في مسجد واحد قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم انتم اللي بعد كده سبتوا الصحبه الصالحه وسبت الصحبه الصالحه ورجعتوا تاني لصحبه السوء فضيعتكم فدول ما يبقوش مع دول فتخيل اللي تخلى عن الصحبه الصالحه الصحبه الصالحه لو سبتها في الدنيا هتسيبك في الاخره هتسيبك في الاخره عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه ياكل هتتاكل لو سبت الصحبه الصالحه هتتاكل الشيطان هياكلك الشيطان هيضيعك لو سبت الصحبه الصالحه من المشاهد الغريبه جدا يوم القيامه بسبب الصحبه مشهد ناس قاعده تقطع في بعض ماسكه في بعض خناقه رهيبه يوم القيامه بيقطعوا في بعض ضرب موت في بعض ويوم نحشرهم جميعا يتحشروا مع بعض نجمعهم مع بعض ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم مكانكم يعني ايه لما البوليس يهجم على قهوه فيها خناقه الضابط يقول مكانك انت وهو لان هم داخلين في بعض مكانكم كل واحد يفصل القوات عن التاني ما حدش يضرب في التاني مكانكم انتم وشركاؤكم كل اللي كانوا شركاء في الجرائم شركاء في المعاصي شركاء في جرائم معصيه الله سبحانه وتعالى لان معصيه الله دي جريمه بس في الدنيا انتهاك القانون ال- القانون الم- المدني ده هو اللي بيعد جريمه في الاخره المعصيه هي اللي تعد جريمه مكانكم انتم وشركائكم كل اللي اشتركوا في الجرائم بتاعه المعصيه فزيلنا بينهم فضنا الاشتباك ما بينهم تخيل يوم القيامه مشهد واحد ماشي وبيقول لواحد مش هسيبك مش هسيبك حتى لو دخلت جهنم ده مين ده الاخلاء الاخلاء يعني اللي كانوا متخللين حياه بعض يعني الاناتيم كل واحد وصديقه كل واحد وانتيمه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو عدو يعني ما حدش هيسيب التاني حتى في جهنم ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين يخلوهم تحت رجليهم في جهنم من قطر رغبتهم في تعذيبهم والعياذ بالله دول اللي كانوا في الدنيا اناتيم واصدقاء مع بعض اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كبير الشلة والشلة واللي اقترح عليهم يطلعوا الطلعة ديت واللي رتب لهم السهرة ديت يتبرأوا من بعض أمام الله سبحانه وتعالى كل ده بسبب الصحبة من المشاهد الغريبة جدا يوم القيامة مشهد اتنين مربوطين في سلسلة واحدة وبيترموا زي كيس القمامة في جهنم دول مين ده دول مين دول مين دول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهد لوحده لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد تخيل بقى شوف المنظر قال قرينه ربنا ما أطغيته قرينه هنا في بعض التفاسير يعني صاحب السوء بتاعه يعني صاحب السوء اللي ضيعه ودمره يعني دي رفقة السوء قدام ربنا ساعة العرض قال قرينه ربنا ما أطغيته مش أنا السبب في الفساد اللي هو كان فيه هو اللي كان فاسد ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وهما الاثنين واقفين اللي كانوا بيعصوا مع بعض الشله اللي كانت بتعصي مع بعض الاثنين اللي اناتيم كانوا مع بعض اقرب ناس لبعض ربنا يكلم النار امامهم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تخيل بقى هم واقفين ويسمعوا جهنم وهي بتقول هل من مزيد هم اول مزيد هيترمى فيها والعياذ بالله كل ده بسبب الصحبه السوء صحبه السوء يا جماعه صحبه السوء دي شؤم في الحياه شؤم عارفين افلام الرعب عارفين الوحوش بتاعت افلام الرعب صاحب السوء ده يوم القيامه هتكتشف انه كان اخطر من التعبان التعبان هيموتك ويضيع لك دنيتك العقرب هيضيع لك دنيتك انما صاحب السوء هيضيع لك دينك هيضيع لك اخرتك عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام شبه صاحب السوء تشبيه رهيب المثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح خدوا بالكم يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول الجليس السوء الجليس ده مش انتيمك مش اقرب واحد ليك امال ده ايه في حديث تاني المرء على دين ايه خليله الخليل ده اللي هو حياتكم تخللت بعض اللي دخلته في دم بعض اللي هو انتيمك امال ممكن تقابل واحد بيعصي ربنا مع شباب تقول له صحبه السوء يقول لك دول مش اصحابي ده انا ماشي معاهم بس او ماشي معاهم بس دي اللي هو الجليس جليس السوء امال صديق عمره صديق فاسد ده, ده بقى المرء على دين خليله على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل طب الرسول عليه السلام اقل حاجه شبهها اللي هو جليس السوء جليس السوء شبهه ايه نافخ الكير يعني ايه نافخ الكير اللي ماسك النار بتاع تدويب الحديد وبيصهر الحديد بالنار دي يعني مش نار تحرق البشر ده نار بتفلق الحديد ما بالك النار دي تعمل ايه في البني ادم بقى نافخ الكير ان لم يصبك سواده اصابك من دخانه لو ما هببلكش شكلك بالهباب بتاعه هيخلي هيخلي الدخان بتاعه هيخنق هيخنقك وفي روايه تانية صحيحه برضه كجليس السوء كنافخ الكير كنافخ الكير الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان لم تحرق ناره ثيابك أصا... وجدت ريحا خبيثه وجدت يعني ريح فظيعه لو حتى هدومك ما اتحرقتش تخيلوا يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهه بنافخ الكير اللي ماسك نار بيصهر بها الحديد النار دي تعمل ايه في البني ادمين تعمل ايه في الانسان انما صحبه الصحبه الصالحه ربنا يقول والله يحب المحسنين يحب المتقين مش يحب المحسن مش يحب المتقي ليه لان عمرك ما تقدر تبقى متقي الا وسط المتقين عمرك ما تقدر تبقى محسنه الا وسط المحسنين مش هتقدر تجيب طاعه الا وسط اهل الطاعه بتاعتها واركعي مع الراكعين لانك مش هتقدري تركعي غير مع مش هتقدر تثبت على طاعه غير وانت وسط اهلها عشان كده من المشاهد الرهيبه يوم القيامه القيامة وانت معدي من على الصراط ان شاء الله باذن الله معدي وبتجري بسرعه على الجنه الجنه بعد الصراط وبتجري على القنطره لان القنطره دي بتاخد حقوقك من كل واحد اختبك او ظلمك فيها عشان تاخد حقوقك تلاقي ناس لا بتجري على الجنه ولا بتجري على القنطره تاخد حقوقها امال بتعمل ايه واقفه بعد الصراط بتصرخ وبتقول اخويا يا رب اخويا يا رب ده مين ده مين ده اللي ساب الجنه واخوه مين وبينادي ليه اخويا يا رب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فلهم اشد مناشده لله في اخوانهم بيناشدوا ربنا في اخوانهم من مناشدتكم اي لله في استقصاء الحق في الدنيا يعني ايه المشهد ده ايه مشهد ان احنا كنا خمسه مع بعض اصحاب صحبه صالحه في الدنيا ولكن في بعضنا كان بيقع في معاصي كان بيقع في مشاكل يعني لما جينا نعدي من على الصراط الخمسه ثلاثه منهم اللي عرفوا يعدوا واثنين وقعوا في النار ولكن كانوا صحبه مع بعض بيعينوا بعض في الدنيا في الطاعه ولكن لسبب ما في حد وقع منهم في النار فالباقيين لما يعدوا يلاقوا نفسهم نقصهم فلان فين فلان ما عداش يبقى واقع في النار هيروح فين بدل ما ينشغلوا الصراط يناشدوا الله في اخوانهم ان ربنا يخرج اخوانهم عارفين ان ربنا يعمل لهم ايه؟ يحرم اجسادهم على النار ويدخلهم جهنم ياخدوا اخوانهم ويطلعوا ده حديث في البخاري ومسلم يا جماعه في البخاري ومسلم يعني ايه؟ يعني الصحبه الصالحه ديت اخوك اخوك الصالح ده انت قاعد دلوقتي هو الوقت نازل المسجد بدري بيدعي لك بيدعي لك ان ربنا يديك حاجه جميله جميله في الدنيا صاحب الصالح ده مين اللي هيصلي عليه لما تشوف جنازه شاب من الشباب اللي بيموت فجاه على معصيه الله تشوف واحده واقفه على الجنازه بره المسجد قاعده تعيط والحر سايح المكياج بتاعها واصحابه واقفين بره يشربوا سجاير وسلاسل وموبايلات باغاني ما بيدخلوش يصلوا ما بيصلوش ما بيصلوش الله اعلم احوالهم ما بيصلوش يعني حتى ساعه موته ما صلوش عليه انما الصحبه الصالحه يصلوا عليك ويدعوا لك ربنا وبعد ما الواحد يموت ب 20 سنه يفضلوا يدعوا له ربنا بالمغفره وبالرحمه ويوم القيامه لو واحد وقع في النار يقفوا على الصراط يقولوا اخونا يا رب اخونا يا رب لحد ما ربنا يطلعوا من النار ويدخلوا مع بعض الجنه وداخل الجنه لما يلاقوك في مقام اقل يشفعوا لك ان ربنا يرفعك للمقامات العليا ربنا او صاحب السوء اختار حد من الاثنين ربنا او صاحب السوء عشان كده من المشاهد الرهيبه يوم القيامه تلاقي ناس واقفة كل الناس تسأل ماذا تريدون كله يقول نريد أن تسقينا نريد أن تسقينا نريد أن تسقينا فلما يروحوا للمؤمنين ماذا تريدون يقولون أي يقولون أي رب وجهك عايزين نرى وجه الله يا جماعة ده انتوا بقالكم 40 ألف سنة في الحر والعطش عايزين إيه عايزين ننظر لوجه الله ليه في شوف الكلمة تركنا الناس الحديث ده في البخاري ومسلم تركنا الناس وفارقناهم في الدنيا احوج ما كنا اليهم يعني يا رب ده احنا عشان نشوفك النهارده سيبنا الناس كلها سيبنا كل واحد كان هيعطلنا عنك عشان النهارده نشوفك يا رب ربنا او الصحبه السوء اختار حد من الاثنين عشان كده يا جماعه واحنا بنتكلم عن انسان جديد اول حاجه هتخليك انسان جديد انك تعرف ناس جديده تعرف ناس جديدة. احنا بنتكلم امتى بنتكلم في اخر ليله من ليالي رمضان اخر ليله يعني اخر يوم هتصلي في تراويح اخر يوم هتلاقي في ناس معتكفه في المساجد ممكن تتعرف عليهم وتمسك فيهم وتقول لهم ما تسيبونيش اخر يوم في رمضان والناس كلها فاضيه للعباده يا جماعه عشان كده اول حاجه لازم تتغير فيك اول حاجه عشان تبقى انسان جديد صحبه جديده اصحاب جداد هجيب الاصحاب منين هجيب الاصحاب منين يعني هتجيبهم منين يعني انا عايز اتعرف على ناس بتلعب كوره اروح فين اروح الاستاد اروح فين يعني همشي في الشارع اقول يا جماعه حد بيلعب كوره ده هروح الاستاد يا جماعه اللي عايز يتعرف على ناس بتشرب خمره عشان يشرب خمره معاها هيروح الجامعه هيروح فين يعني هيروح خماره هيتعرف عليهم وهيلاقيهم وهيلاقي منهم يعني مع فارق المثل اللي عايز يتعرف على ناس صالحين هيروح فين هيروح المسجد هيروح دروس المساجد هيروح التراويح هيروح الاعتكاف هيروح الدروس الدينيه اللي في المسجد هيروح صلوات الجماعه يحفظ قران في بيت ربنا ساعتها يتعرف هتروح معهد اعداد دعاء هتتعرف على الاخوات الملتزمات هي دي يا جماعه الطريقه اللي انت هتلاقي فيها صحبه رهيبه واحد عايز يتعرف على ناس على ناس سعوديين وهو مصري هيتعرف عليهم ازاي ماشي في مصر يا جماعه ماشي في- في جامعه الدول العربيه يا جماعه يا اخوانا في الشارع ده حد منكم سعودي يا ابني لا سافر السعوديه هتلاقي ملايين سعوديين اتعرف على اللي انت عايزه يا جماعه في ملايين ملتزمين ملايين ملايين ملتزمات ملايين الجوامع ما بتكفيش اصلا نصهم ما بتكفيش نصهم في التراويح وفي التهجد وفي الاعتكافات ملايين مملينه انما انت عايش في واقع وهم في واقع روح لهم الواقع بتاعهم هتلاقي ملايين تتعرف على اللي انت عايز منهم تشوفي احسن صحبه منهم وتتعرفي عليها اول حاجه في انسان جديد صحبه جديده تاني حاجه في انسان جديد قلب جديد بقى قلب جديد يا جماعه لازم تبقى بقلب جديد بعواطف جديده مش قلبك انت كنت امبارح لما بتشوف بنت ماشيه في الشارع عايز تكلمها النهارده المفروض لما تشوفها تبقى مش قادر من الغثيان لان ده مشهد لمعصيه الله ده ربنا بيعصى في الارض المفروض ان انت قلبك يتغير تماما طيب بمناسبه ان احنا في اخر ليله من رمضان اخر ليله يا جماعه عارفين يعني اخر ليله اخر ليله دي المفروض نتعامل معاها زي ليله القدر اخر ليله دي ليله خطيره جدا جدا ليه حديث وان كان في سندي كلام ان ربنا بيعطي بيعطك في اخر ليله من رمضان قدر ما اعطك طول الشهر كله يعني الليله ديت نعملها زي ليله القدر بل في حديث تاني صحيح بقى صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى اوعى تنام لغايه اخر الليله اوعى تنام لغايه نهايه رمضان اوعى طيب انا انا كان نفسي اتغير في رمضان وكان نفسي اعمل حاجات كتير وكان نفسي اخرج بقلب جديد ولكن ولكن المشكله ان رمضان ما عادش فيه غير يوم الليله دي وبكره هلحق اعمل ايه الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فانك لا تدري في اي الطعام بركته يعني لما تيجي تاكل اللقمه اللي في الاخر دي ما تستهونش بقى وتسيبها كده ليه اللقمه دي ممكن هي اللي فيها بركه الاكل اللقمه دي اللي ممكن يبقى فيها عافيه الاكل كلها حبيتين الرز اللي انت سايبهم دول ممكن هم اللي فيهم بركه الاكل طب انت عايز تقول ايه هنا عايز اقول لك فانك لا تدري في اي رمضان بركته انت ما تعرفش انت ما تعرفيش ممكن اخر ليله في رمضان هي ليله الفتح ممكن اخر ليله في رمضان هي ليله القبول ممكن يا جماعه هي كلها ليله والثمان ابواب بتوع الجنه ما عادوش هيبقوا مفتوحين زي طول شهر رمضان كلها ليله وابواب الرحمه اللي اتفتحت مخصوص عشان رمضان مش هتلاقيها بعد رمضان بنفس الدرجه ده ايه كلها ليله وفرص العتق من النار والدعوات المستجابه والنفحات وملء ملائكة السماء للأراضي كلها ليلة يا جماعة عايزين نس- نلحق الكلام ده قبل ما يروح الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له يعني الوقت لو انت كان لسه ما اتغفرلكش في ال 29 ليله اللي فاتوا احنا ليله 30 رمضان لو كان لسه ما اتغفرلكش في ال 29 ليله اللي فاتوا يبقى ايه يبقى انت لو ما لحقتش الليله دي يتغفر لك يبقى انت خبت وخسرت عشان ما يستحقش الوصف ده عليك يبقى انت لازم الليله ان شاء الله يتغفر ليك دي الليله دي لازم يتغفر ليك باذن الله سبحانه وتعالى اخر ليله اخر فرصه للعتق من النار في رمضان اخر فرصه للدعوات المستجابه في رمضان الليله دي ممكن تبقى ليله القدر يا جماعه ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما بيقولش اي كلام بيقول التبسوا رمضان التبسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان للنهايه اصل ليله القدر دي اخطر حاجه في رمضان فمعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك لاخر ليله خليك مستني ليله القدر معناه ان النبي بيقول لك لاخر ليله خليك في حاله الطوارئ في قمه الجهد في قمة البذل يا إخواني لقد أوشك رصيدكم على النفاذ يا إخواني رمضان لسه فيه 24 ساعة بس ليلة ويوم هنعمل فيهم إيه يا جماعة هنعمل فيهم إيه هنجتهد فيهم قد إيه آخر ليلة في رمضان آخر فرصة إنك لا تدري في أي طعام بركته إنك لا تدري في أي رمضان بركته أنت ما أنتش عارف ممكن آخر ليلة اللي أنت بتقول ده ليلة أعمل فيها إيه هل هأعتكف هل هأتوب هل هأتغير ممكن الليلة دي تبقى ليلة الفتح كله تبقى ليلة التغيير كله تبقى ليلة تجديد الإيمان تبقى الليلة اللي ربنا يديكي فيها قلب جديد الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن الفتح يجي في آخر لحظة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في منى في السنة اللي ربنا فتح عليه بالأنصار فيها قاعد يلف على القبائل كله بيرفضه لحد ما منى خلصت في الحج بتاع المشركين والكل مشي ما عادش غير شوية ناس قليلين خلاص بقى اللي بيحج يعرف المشهد ده في نهاية منى وكله ماشي خلاص في النهايات باقية يلاقي ست شباب لسه لسه ست شباب بيحلقوا رؤوسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمهم يبقوا هم بدايه نواه الانصار ويجي الفتح في اخر لحظه ممكن الفتح يجي في الاخر يا جماعه ما تيأسوش ما تحبطوش لازم نخرج من رمضان بقلب جديد جريج العابد جريج العابد قاعد في الصومعه يعبد ربنا زي ما احنا في رمضان عبدنا ربنا امه تيجي تلاقيه بيصلي تيجي تلاقيه بيصلي تيجي تلاقيه بيصلي جريج لما خرج من الصومعه زي ما احنا نخرج من رمضان كده ان شاء الله باذن الله بعد ساعات جريج لما خرج من الصومعه حصل ايه؟ اتعرض لاخطر فتنه، اتعرض لامراه بغيه نسبت ليه ولد من الزنا، والبلد اتقلبت وحاكم البلد بقى هو القاضي اللي هيحكم، والشعب واقف في المحاكمه، والمراه البغيه واقفه تتشمت في جريج، والجنين اللي منسوب لجريج اللي ما يعرفش عنه حاجه، ذلك الطاهر العفيف جريج، وفي في اللفه بتاعته وجريج داخل يا جماعه، جريج قال لهم ذروني اصلي ركعتين صلى ركعتين وبعد كده نغز الغلام وقال له من ابوك يا غلام فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي جريج مش نبي سيدنا جبريل ما نزلوش قال له انغز الغلام ولكن جريج عنده ثقه في الله ان ربنا لا يمكن يسيبه يعني ايه عايز اقول ايه عايز اقول ان جريج خرج من جو العباده قلبه مل قلب بقلب طاهر لما تعرض للفتنه نجح انت كل واحد منكم مستنيه فتنه بعد رمضان كل واحد منكم مستنيه فتنه بعد صومعه رمضان الجماعات السبت الجاي يا جماعه الجماعات السبت الجاي يعني شوفوا المجتمع هيتقلب ازاي هيتقلب ازاي السبت الجاي اللي هو السبت اللي بعد العيد يعني يعني بعد حوالي ايه بعد 8 ايام الجامعات بعد 8 ايام او 9 ايام تخيلوا يا جماعه تخيلوا معايا تخيلوا معايا كميه الفتن انت كل واحد منكم مستني امتحان وفتنه بعد رمضان لازم تبقى العباده في رمضان مثمره عشان نخرج ننجح في هذه الفتنه زي ما عباده جريج كانت مثمره خرج نجح هدفنا في رمضان ايه هدفنا في رحله التوبه ايه هدفنا ان احنا نخرج بقلب جديد هدفنا في رحلة التوبة دي إن إحنا نخرج بقلب جديد بالقلب اللي كان عند جريج وهو بيصلي ركعتين وبيقول أغثني يا رب بقلب كله ثقة في الله هدفنا ان احنا نخرج بقلب في المشاعر اللي كانت جوه قلب الثلاثة اللي اتقفلت عليهم الصخرة قلت لكم ان الصخرة اللي اتأسدت الباب ديت زي صخرة الدويقة اللي وقعت على 600 واحد في المقطم موتتهم الجيش بكل امكانياته ما عرفش يعمل لهم حاجة الثلاثة دول في جبل ما فيش حد يقدر ينقذهم ولا يلحقهم ولا موبايلات ولا ولا حد يعرف مكانهم اصلا تخيلوا بكلمة يا رب باليقين اللي في قلوبهم ربنا حرك الصخرة احنا بنعبد ربنا احنا بنتوب لربنا عشان ربنا يدينا قلب جديد لما تتقفل صخرة علينا في ابتلاء نقول يا رب بذلك اليقين ربنا يفرج لنا يفرج لنا كربنا احنا عايزين نخرج يا جماعة من رحلة التوبة دي عايزين نخرج من موسم ال ال ال الإيمان ده عايزين نخرج من موسم الطاعة والنفحات ده ايه بقلب زي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هنبقى زي القلب بالظبط ولكن على قد ما نقدر زي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الراجل اختلط عليه السيف وقال له من يمنعك مني قال الله الله الله باليقين ده اهو عايزين نخرج بالقلب ده هو ده رمضان اوعوا يا جماعه اوعوا حاجه تفتنكم بعد رمضان اوعوا احنا في اخر ليله من رمضان اوعوا حاجه تضيعكم بعد رمضان يا اخواني سيدنا يوسف بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن كيدهن يعني ايه يعني تخيل ان في خمسين واحده مستنيينك بعد رمضان خمسين واحدة بيط... خمسين واحدة بيتصلوا بيك وخمسين واحدة يعني قضيتهم انك انت تقع في الحرام والعياذ بالله تخيل فتنة مفيش شاب في فتنة مثل هذه الفتنة ولكن سيدنا يوسف نجا هي نفسها امرأة العزيز بعد سنين بتقول ولا قدر لا في هذا الموقف بتقول ولا قدر وطوه عن نفسي ايه فاستعصم يعني ايه استعصم طلب العصمة من الله استعصم الف وس وت اللي هو الطلب اللي هو طلب العصمه من الله سبحانه وتعالى واللي هيطلب العصمه من الله ربنا مش هيسيبه اوعى اوعى تضيع بعد رمضان اوعى تقع بعد رمضان يعني ما اقعش بعد رمضان ازاي ممكن الواحد يعصي ربنا لو عصى ربنا في العيد 90% من اللي بيلتزموا في رمضان بيع- بيقعوا بعد رمضان لما يجوا يعصوا ربنا في العيد اي معصيه الشيطان يجي لهم يقول لهم خلاص انتوا ضعتم فييأسوا ويحبطوا فيقوموا يسيبوا خالص لا اي انسان بيعصي يا جماعه لو اكبر شيخ في الدنيا دي ما عصاش ربنا هيبقى زي فرعون والعياذ بالله هيتكبر على ربنا بتاعته ده لازم كله يعصي ربنا عشان كله يتكسر لربنا عشان كله ينكسر بين ايدين ربنا كذلك لو انت وقعت بعد رمضان لو عصيت مش مشكله انت كده ما وقعتش المعصيه دي اي انسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى توب وتوبي وقوم تاني وكمل ما توقعش نفسك ما تضيعيش نفسك اوعى بعد رمضان تحبط اوعى بعد رمضان تلتفت عن الله إن العبد إذا التفت في صلاته يقول الله أإلى خير مني أإلى أفضل مني يا جماعة إلى إلى إلى أفضل من مين وإلى خير من مين وإلى أكرم من مين وإلى أعظم من مين كذلك وانت بعد رمضان لو التفت عن ربنا ربنا يقول لك إلى خير مني لو انت اوعى تلتفت عن الله بعد رمضان اوعى تلتفت عن الله بعد رمضان اوعى بعد رمضان قلبك يتغير اوعى بعد رمضان قلبك يلتفت عن الله احنا عايزين يا جماعه رب رمضان هو رب كل الشهور اللي ثبتنا في رمضان يثبتنا بعد رمضان اللي هدانا في رمضان يهدينا بعد رمضان اللي قعدنا في رمضان يعيننا بعد رمضان اللي رزقنا الصحبه الصالحه في رمضان يرزقنا الصحبه الصالحه بعد رمضان عشان كده اخواني في الله نعمتان مغبون فيهما فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ احنا ربنا مفرغنا اللي معتكفين واللي واللي بيجتهدوا في العبادة احنا ربنا مفرغنا في ايام رمضان ده الى العبادة ربنا مفرغنا انتبهوا يا جماعة انتبهوا ربنا مفرغنا مش عايزين نضيع النعمة ديت مش عايزين نعمة نضيع نعمة ان ربنا مفرغنا ان ربنا مفرغنا لطاعته سبحانه وتعالى تضمن منين تضمن منين ان هيجي رمضان تاني اصلا تضمن منين ان هيجي عشر اواخر تانيين عليكي تضمن منين ان النفس اللي خارج منك هيرجع لصدرك تاني مش ان رمضان الجاي هيجي عليك وانت لسه حي ترزق تضمنه منين اخر ليله من رمضان ما ينفعش تضيع يا جماعه تضمنه منين تضمنه منين الشاب الفلاني اللي كان في اللي كان هو وصاحبه على الطريق وعملوا حادثه وهو مات صاحبه رجع وربنا اداله فرصه كمان وده مات فرصته خلصت تضمن منين؟ تضمن منين ان انت مش هتبقى العبره ان انت لا تعتبر؟ تضمني منين؟ تضمني منين ان انت مش هتبقى العبره اللي زميلاتك يلبسوا الحجاب بسببك؟ مش ان انت لا تعتبري بحد منهم، تضمني منين؟ تضمن منين ان رمضان الجاي جاي عليك؟ عايزين نلحق يا جماعه، ممكن يكون اخر رمضان في حياتنا، ممكن يكون اخر مره هنعيش هذه النفحات والرحمات في حياتنا، ممكن يوم القيامه يقوم قبل رمضان الجاي، نضمن منين؟ نضمن منين يا اخواني كل شاب مات فجأة كان ضامن انه هيكمل ومات فجأة كل واحد مات على معصية ما كانش ضا ازاي ازاي نضمن يا اخواني لازم نتغير ولازم نتصلح ولازم كل حاجة نتغير فينا رسالة لكل شاب صاحبه مات والكل بنت صاحبتها في الدفعة ماتت والكل واحد شاف موت فجأة قدامه تضمن منين انك تبقى زي دول ضمنت منين وعرفت منين وايه اللي عندك احسن من دول احسن من دول في ايه لما الواحد يقرأ في سورة القمر بعد ما ربنا يذكر مصارع الأقوام كلهم مصارع عاد وثمود ربنا في الآخر يقول أكفاركم خير من أولئكم يعني أنتوا أحسن من دول في إيه؟ اللي اتعمل في دول مش هيتعمل فيكم لو أنتوا عصيتوا ربنا نفس المعاصي ليه؟ نضمن منين يا إخواني؟ نضمن منين إن إحنا مش هنتسال قدام ربنا على كل ذنوبنا ومعاصينا؟ نضمن منين لازم نموت نفسنا الليلة ده إيه؟ لازم الليلة دي تبقى أحسن ليلة في رمضان يا إخواني يا إخواني لو جالك ضيف واستقبلته بحفاوة وهو مروح قمت سايبه وماشي عادي يبقى انت ضيعت المقابله كلها احنا استقبلنا رمضان بحفاوه لازم نودعه بحفاوه يا جماعه الخيل في السبق او العداء في السبق لما بيجي الاخر 100 متر بيموت نفسه وبيجيب اخره لازم نجيب اخرنا في اخر رمضان لازم نودع رمضان باقوى حاجه عندنا بافضل حاجه عندنا باعظم حاجه عندنا يا جماعه انما الاعمال بالخواتيم خاتمه رمضان لازم تبقى افضل حاجه في رمضان خاتمه رمضان لازم تبقى اروع حاجه في رمضان يا جماعه شهر رمضان الذي انزل فيه القران بيروح من ايدينا الحصن الجميل اللي ربنا اداه لنا طول الشهر اللي فات ده بيروح من ايدينا لازم نودعه اعظم وداع ونستغيث بالله ان ربنا يجعل لنا السنه كلها رمضان لازم نستيقظ الليله ده ايه وبكره لازم قبل ما شمس رمضان تغيب بكره نكون في الجوامع او قاعدين لوحدنا في ركن لوحدنا في البيت بنسبح وبنستغفر وبنختم رمضان باحسن ما عندنا يا جماعه ده كثير من العلماء والسلف قالوا ان اخر يوم في رمضان ده يوم الجائزه يوم الجائزه يعني اللي تعبوا في رمضان بقى جوائزهم ايه جوائزهم في المغفره في الرحمه في العتق في الاست- في الاستعمال في دين ربنا في الدنيا في تفريج الكروبات احنا في وقت الجائزه دلوقتي ما نضيعش الوقت ده يا جماعه مش دي الايام اللي تضيع مش دي الليالي اللي تضيع احنا في حد فاصل دلوقتي في اخر ليله من رمضان لازم نقوم ونفوق وبذكركم تاني التمسوا ليله القدر في اخر ليله من رمضان يعني موتوا نفسكم للاخر الايام اللي احنا فيها دي النبي عليه الصلاه والسلام ما كلش ولا شرب فيها اخر يومين في رمضان النبي امتنع عن الطعام والشراب بقى يشرب بق ميه كل 24 ساعه بس ليه عشان خلاص رمضان بيروح خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام مش عايز يضيع لحظه في رمضان فواصل واصل وودع رمضان وهو مواصل عليه الصلاه والسلام وهو لا يطعم ولا يشرب عشان ما فيش لحظه تضيع يا جماعه لازم نودع رمضان كده شوفوا الرسول ودع رمضان ازاي لازم نودع رمضان كده شوفوا الصحابه واصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام هم كمان اخر يومين عشان خلاص رمضان بيروح مننا رمضان بيخلص لازم كل تركيزنا يبقى في العباده دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يعني بدانا يعني في الحلقه الاولى لان ان شاء الله باذن الله حلقه الساعه 11 هتبقى هي الحلقه الثانيه في مرحله انسان جديد المرحله الخامسه ويعني الاخيره طبقا لظروف الوقت بقى باذن الله سبحانه وتعالى والاخيره في سلسله اقبالني يا رب والمرحله دي تحت عنوان انسان جديد او حتى يغيره حتى يغيره مش حتى يسيبه او يبطله لا لازم تتغير لازم تبقى انسان جديد هنتكلم ان شاء الله هتبقى جديد في كل حاجه ازاي إن الو- الليله اتكلمنا عن انسان جديد في صحبتك اصحابك اخطر حاجه في حياتك اللي بتتعرف منها وتقيم منها والحاجه الثانيه انسان جديد في قلبك ومشاعرك قلبك ومشاعرك وقلنا ان اخر ليله من رمضان فرصه خطيره انك انت ما تعرفش ربنا هيفتح عليك الليله على قلبك بايه باذن الله ان شاء الله الساعه 11 هنتكلم عن انسان جديد في حاجات تانية كتير باذن الله سبحانه وتعالى عشان فعلا تبقى انسان جديد تماما تماما في علاقتك بالله وعلاقتك بالناس وعلاقتك بنفسك وكل شيء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اجعل اللهم اجعل هذه الليله خير ليالينا في رمضان اللهم اختم لنا رمضان بخير يا رب العالمين اللهم اختم لنا رمضان بكل خير يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تتم رمضان الا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا واعتقت رقابنا من النار اللهم اعد علينا رمضان اعواما مديده اللهم اعد علينا رمضان اعواما مديده اللهم متعنا بطاعتك يا رب العالمين اللهم متعنا بطاعتك يا رب العالمين اللهم اعد علينا رمضان اعواما مديده اللهم اعد علينا رمضان اعواما مديده ونحن على طاعتك وابتغاء مرضاتك يا ارحم الراحمين استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام
آه